سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي الرسالة أينما كنتم وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في رحاب هذا البرنامج مع القرآن هذا البرنامج الذي نتفيأ فيه دوحة كتاب الله العزيز في كل أسبوع أعزائي المشاهدين كلنا نهتم بأبنائنا وبأطفالنا بتعليمهم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم ما بعد ذلك ما يعقبها نهتم كثيرا بمنهج الطالب بمدرسة الطالب واختيار ذلك المنهج يسهر الآباء أو تسهر الأمهات لتراجع وتراقب هذا الطفل في مسيرته العلمية ولا يلامون في هذا فالعلم يبدأ من الأساس وهم غراس المجتمع وهم الذين ينتظر أن يقوموا بعد ذلك بمسؤوليات المنوطة بهم في المجتمع وعلى الجانب الآخر نلحظ أنه حينما يضيق الوقت بالطفل نجد أنه يأتي ذلك على حساب العناية بالأمور الأخرى التي يأتي على أهم, على أهم تلك الأمور القرآن الكريم فنجد أن الابن إذا ضاقت عليه الأمور في الدراسة أو لم تضق أو أن الابن نفسه ضاق ذرعا بدراسته وواجباته المدرسية نقول له ابتعد عن الحلقات أو على الأقل تخفف من حلقات التحفيظ أو من مجالس تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه السؤال المهم لكلا الطرفين للطرف الذي يهتم بالأبناء ولا يذهب بهم إلى تحفيظ القرآن وتعليم القرآن وعلى الجانب الآخر ذلك الأب وتلك الأم التي تتقطع على أبنائها وتتمنى أن يصلوا إلى, إلى ما لم تصل إليه هي أو ما لم يصل إليه والد الطفل في حفظ القرآن الكريم السؤال ما هي المنهجية الصحيحة في تعليم الأطفال كتاب الله عز وجل ما هو واقعنا وما هو واقع الصحابة وأطفال الصحابة الذين نشأوا وترعرعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جنبات مسجده الشريف يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقلون في حلق الذكر وحلق القرآن حديثنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة حول الأطفال والقرآن وأدير الحوار وأسعد بأن أديره على مرآكم الكريم مع ضيفي فضيلة الدكتور شريف طه يونس رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين في مستهل هذا اللقاء أرحب به أهلا وسهلا بك يا أبا عبد الملك أهلا وسهلا بك أبا عبد الحسن الله بك دكتور الأطفال والقرآن موضوع كبير وطويل لعلنا نبدأ من الخطوات الأولى اليوم أنا أذهب بابني إلى الحلقات وأشعر أني قد قدمت شيئا جميلا لطفلي حينما ذهب إلى الحلقات ليتعلم وآخر ربما لا يذهب بابنه لتحفيظ القرآن الكريم وأجد أني أفضل منه مرتبة ودرجة أود من هنا الدخول على واقعنا اليوم في تعليم أطفالنا كتاب الله عز وجل
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحقيقة أبعاد يعني المسألة دي مسألة ذات شجون لأن لو عملنا مسح مثلا لأطفال الرياض وإحنا مفروض في دولة إسلامية بفضل الله عز وجل دولة مباركة فيها خير كثير فيما يتعلق بهذا الباب وعملنا مسح لأطفال الرياض لو افترضنا أن الرياض فيها مليون طفل جميل المليون طفل دول كام طفل منهم بيتلقى تعليم عادي بيروح المدرسة يتلقى التعليم مثلا سواء كان في مدارس international او مدارس حتى national مدارس, أو مدارس حكومية مدارس حكومية ممكن 98% يعني ده على على اقل التقديرات 98% ان لم يكونوا 100% طيب لو لو المليون طفل دول شفنا النسبة منهم اللي بتروح حلقات تعليم القرآن الكريم
ممكن 50% بالمئة.
50% دي, دي نسبة يعني عايز اقول لك يعني نسبة فيها تفاؤل مبالغة شديدة جدا جدا جدا وإلا لو احصيت العدد يعني احنا شفنا في يعني باحصاءات في اماكن كثيرة جدا اه ان يعني ربما يفزعك الرقم ان على اقصى التقديرات يصل يعني ل 20% اذا 80% من اطفال المسلمين خلاص مفيش صلة بينهم وبين القرآن في التعليم يعني عنوان هدايته عنوان سعادته عنوان يعني فلاحه في الدنيا وفي الآخرة هو غير متصل به بالاساس بس ما المعيار عندك ربما في البيت غير متصل يتلقى به مثلا بالأساس.
بوالده بوالدته معيار انه ذهب الى نسبة الحلقه أخرى يعني احنا بنقول حتى اللي بيروح للحلقات يعني اللي بيروح مثلا البيوت هتبقى نسبة لا شك أقل مش نسبة أكبر يعني يعني لو افترضنا جدلا زي ما حضرتك بتقول ان 50% كله على بعضه اذا 50% من اطفال المسلمين لا يتعلمون القران الكريم في حين ان المجتمع النبوي كانت نسبه اللي بيتعلموا القران الكريم 100% سيدنا عمار بن ياسر يقول كان المقيم منا إذا أقام أقام في تعليم القرآن فإذا غزا أقام أخوه مكانه الله يعني حتى لا ينقطع ما ينقطعش قضية لا تنقطع يعني حلقات التعليم دي مسألة يعني الصحابة آه، سيدنا أبو موسى الأشعري كانت له حلقات عددها كبير جدا جدا جدا هنمر على تلك الحلقات وسيدنا عبد الله بن مسعود في مسجد الكوفة كذلك كان وغيره يعني مسألة التعليم القرآن دي كانت مسألة أساسية يعني جزء من يعني من تكوين الإنسان المسلم أنه يتعلم القرآن في مقتبل حياته ده جزء من تكوين فالحقيقة كنظرة, ك- كنظرة يعني أنا في تصوري أعزوها ل- لقضية لعلنا نناقشها فيما بعد يعني وهو الاهتمام بال يعني بالحضارة العمرانية على حساب الحضارة الإيمانية. إحنا بنتصور إن إحنا لو نجحنا عمرانيا خلاص على مستوى العمران طب وهندسة وفلك وتقدم حضاري قصدك حتى خلاص.
على مستوى دراسته الصباحيه اللي في المدارس مثلا آه، لو نجحنا كده خلاص احنا كده هنكون نجحنا في كل المناحي في حين ان ه- يعني هذا الدين وهذه الامه يعني كانت اسباب العمران المتوفره لديها متواضعه للغايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه واصحابه الصلاه والسلام لكن كانت الحضارة الإيمانية حاضرة الحضارة الإيمانية حاضرة فلما كانت الحضارة الإيمانية حاضرة فتحوا العالم وتوسعوا في كل أبواب العم- العمران ولذلك أنا بقول ال- الحضارة العمرانية تأتي في الإسلام بعد الحضارة الإيمانية لما تستقر الحضارة الإيمانية جميل ت- نكون في أعلى درجات العمران وكذلك الأمر على مستوى الفرد على مستوى الفرد لو إن أنا النهاردة اهتميت بدين ابني واهتميت بإيمانه واهتميت بقرآنه لا شك إن ده سيسهم في إنه جميل.
يكون فرد صالح عمراني جميل هذا جانب يا دكتور ممن لم يذهب بابنائه الى تحفيظ القران الكريم نعم.
لكن انقلنا الى الجانب الاخر من ذهب بابنائه لتحفيظ القران الكريم ما هو واقع تلك الطريقه او الحفظ او المنهج الذي يتلقاه هذا الطفل الذي قرر او قرر ابوه وامه قرروا ان يذهبوا به الى حلقات تحفيظ طيب خلينا نقول لو افترضنا ان 10% و20% بيروح حلقات التحفيظ جميل انا ساسال سؤال كم نسبة الذين يتسربون من الحلقات يعني لو افترضنا ان الحلقات بدأت اليوم مثلا ب يعني 500 طفل مهم.
بعد اربع سنين بلاش بعد اربع سنين بعد سنة تعال نسبة الذين يتسربون قد ايه من نفس ال 500 الاولى اه نسبه عاليه نسبة كبيرة صحيح.
يعني أنا من المختصين في بلدان كثيرة ننزل ننزلها يعني أسمع أن نسبة الذين يتسربون 50% يعني تزيد على 50% تصل إلى 80% وحتى أسأل بعض معلمي القرآن أقول له مثلا لو بدأ معاك مثلا 10 أطفال كم واحد بيختم يختم في الأخير يختم معاك القرآن يقول لي بالكثير واحد أو اثنين بتعجل انا يا دكتور بسؤال هنا مهم لماذا يعني ماذا تود ان ما أنا تقول عايز بسبب أنا عايز هذا أقول لحضرتك التسرب بقى يعني دلوقتي التسرب في تسرب كبير صحيح انا هسال على مستوى مؤسسه تعليميه يعني انت مدير م... انت مدير مدرسه تمام جميل.
مدرسه اهليه مثلا وانا اردت ان انا اجيب ابني عندك فسالت فوجدت ان معدل التسرب في المدرسه بتاعتك يربو على 50% لن تدخل ابنك عندك اجيب ابني عندك مستحيل مش, مش ممكن وهذا ممكن.
مما يسال عنه على صح فكرة في المدارس المهم صحيح.
مش ممكن صح كده صحيح طيب ال- التسرب ده حاصل ولا مش حاصل في الحلقات واقع ولا مش واقع واقع واقع تمام يبقى انت ليه تريد من الشخص اللي هو ما جابش ابنه يجيب ابنه هو مش هيجيب ابنه هو شايف حاجه الناس بتتسرب منها اصلا السؤال بقى الاهم السؤال الاهم انا منطق بسميه دايما وابرئ نفسي هو في القران وما ابرئ نفسي صحيح بس احنا بنعيش عكسه بنعيش منطق وابرئ نفسي آه، يعني سامحني يا ابا عادل انت نفس الشخص اللي مدير تلك المدرسه لو وجدت نسبه التسرب التعليمي اكثر من 50% هتفكر في في ايه اما اطوره اما اقفلها يعني ما- تمام طيب لو عندي حل.
حبيت تحلل الاسباب ايه الاسباب اللي ممكن تكون يعني البيئه غير مشجعه في مشكله في البيئه في- التعليميه في مش في مشجعة، المعلمين في مشكلة مشكله, في في المعلمين.
المبنى مشكله في المبنى بالضبط فقط طب فين المتعلم مش ممكن تكون مشكله في المتعلم ما اظن انه انت تتكلم عن 50% يا دكتور يعني حتما يعني انت فكرت بشكل منطقي جدا حتما صح 50% يعني انت دورت انا هو فعلا فعلا تربويا او تعليميا بنفكر كده بنفكر ربما مشكله في المنهج المن المنهج اللي احنا بندرسه مشكله في طريقه تدريسه مشكله في مناسبه المحتوى جميل.
صح مشكله في مهارات المعلم ذاته مشكله في البيئه التعليميه نفسها هل مشجعه مش مشجعه وفي الاخر خالص نقول ايه ان الاطفال مش غاويين تعليم لكن في الحلقات وانا عاصرت مجموعه ودرست في مجموعه اخرى دائما من في الاداره يشتكي العكس يقول يقول انه الطلاب اصبح عندهم الاجهزه اليوم الذكيه، اصبح عندهم الجوالات، اصبح عندهم مشغلات وملهيات هي دي النقطة فما هي دي ما, هي دي ما النقطة اصبحت اللي- تجذبهم.
هي دي النقطه اللي عايز اقف عندها بالضبط وهي منطق وأبرئ نفسي أول شيء لما نسأل عن التسرب نقول إيه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه صح اتهام ل 50% من الناس.
بص أول شيء أول شيء بنفكر فيه يعني دعنا نت- نتكاشف ونتصارح شماعه ما ينفعش ما ينفعش الحقيقه ندفن رؤوسنا في الرمال اول شيء بن دايما بنتكلم فيه ايه ان الولد ده مش غاوي تحفيظ ما ما أو بيعرفش مدلع، يحفظ كويس.
أو مدلع.
مدلع بالضبط.
آه بص جيل فيه غباء يعني اول ما- شيء يعني سبحان الله رغم انا نفس الانسان اللي في مؤسسه تعليميه بره بخلي حته ان الطالب نفسه مش غاوي او ملوش مزاج او اهله مش متعاونين او مش محب للتعلم بخليها اخر حاجه تمام انا بخليها في التعليم القراني اول حاجه بالضبط يعني انظر الى يعني الى الى, إلى الفصام فصام حقيقه فصام انا ليه افكر ان اول سبب هو ايه الطفل طب ليه ما افكرش ان المنهجيه بتاعتي اللي انا بعلم بيها فيها مشكله المحتوى اللي بعلمه مش مناسب ليه يعني ده مش مناسب لسنه تمام م- ليه ما افكرش ان انا الاليات اللي بستخدمها في التعليم مش مناسبه ليه ليه ما افكرش ان البيئه التعليميه نفسها مش جاذبه أوه.
ليه ما افكرش في في الحاجات دي كلها واجي في الاخير بعد الحاجات دي كلها ما تكون تمام تمام تمام تمام لما يتسرب اقول ايه خلاص ده هو السبب انما للاسف الشديد بنفكر بمنطق معكوس منطق وابرئ نفسي مش وما ابرئ نفسي وابرئ نفسي هم دايما السبب مش احنا السبب وخصوصا انا هسال حضرتك سؤال الطفل بالذات فطريا هو يحب الله ويحب ان يتعلم كلام الله لما يبقى اكتر شيء بيحبه في الوجود بقى اكتر شيء بينفر منه النهارده لما تبص يعني ع- عذرا حتى ولذلك اسالك السؤال اللي بعده ال 20% او ال 30% او ال 50% حتى اللي ما تسربوش دول كام بالمئة منهم بيجي فرحان وسعيد ومقبل كانما مثلا ي- ي- يذهب في نزهه او في رحله والله يا دكتور فاصل قصير اعزائي المشاهدين نعود بعده لنستكمل الحوار الماتع في مع القران
الجليل الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يرد نصا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولذلك لم يعده بعض أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى لكنه قد ورد في القرآن ذو الجلال والإكرام وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل فذلك نص في صفة الجلالة لله سبحانه وتعالى جل في علاه ولذا قال بعضهم من أسمائه الجليل الجليل من الجلالة وهي العي- العظمة والها- والمهابة العظمة والمهابة فقد يطلق على ذلك الملك باسم الجلالة يعني بمعنى العظمة المعظم ولا وقد يطلق على إنسان شيخ له مكانة في العلم بأنه مهيب والله سبحانه وتعالى قد جمع بين العظمة والمهابة سبحانه وتعالى ولذا يقال لفظ الجلالة لأسماء الله سبحانه وتعالى يعني أحق الأسماء أن تعظم وأن تقدر الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا الرقيب من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعنى الرقيب الذي أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى قد أحاط بعلمه في كل شيء ومن معاني الرقيب أنه سبحانه وتعالى القائم على كل نفس فهو سبحانه وتعالى يعطيهم بعلمه وحكمته ما يريد ويعطي لمن شاء ما شاء سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى الرقيب على عظمته وجلاله سبحانه وتعالى وعلى علوه يرقب أعمال عباده وكلما راقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى كلما كان أعظم منزلة عند الله عز وجل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فالله يرقبك ويعلم عن حالك ويعلم ما تخفي وما تعلن القوي الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز القوي سبحانه وتعالى جل جلاله كامل القدرة وكامل الإرادة سبحانه وتعالى والقوة قد تطلق حسا ومعنى في كلامنا فقد يقول الإنسان أنه على الأمانة قوي ومثل ما قال عفريت سليمان أنه على حمل العرش قوي قال وإني عليه لقوي أمين القوة لله سبحانه وتعالى جل جلاله وهي أعظم من الإرادة والقدرة ذلك أنه سبحانه وتعالى إذا قضى وقدر فلا راد لقوته سبحانه وتعالى ولا لعظمته ولا لعظمة سلطانه كما أنه لا راد لفضله سبحانه وتعالى ولا لرحمته ولذا نرى أن كثير من الناس يقفون عاجزين أمام قضاء الله عز وجل وقدره
اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين ما نزال معكم في رحاب حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مع القران نتحدث اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه حول الاطفال والقران وساحاول مع ضيف في الاستديو ان تكون هذه الحلقه تاصيليه بقدر ما استطيع ضيف في الاستديو هو الدكتور شريف طه يونس رئيس مجلس اداره معهد العلم والعمل واكاديميه المتدبر الصغير اهلا بك مجددا دكتور شريف أهلا بك بعد الحسن دكتور كنا الآن في سياق الحديث عن الأدلة التي تثبت أن تلك المنهجية التي أصلناها سابقا للكبار أنها هي هي المنهجية في التعامل مع الأطفال نبويا نعم آه، كنا بنتكلم عن حديث جندب وقلنا ان ده صريح كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان جميل.
خلاص يبقى اذا نتكلم عن الاطفال تمام طيب وانا قلت ان احنا حررنا ان الذكور كان بلوغهم عند 10 سنوات والاناث عند 9 سنوات وانا حررت الكلام ده طبيا و- وحررته شرعيا طبيا انا ده تخصصي تخصصك.
انا طبيب اطفال تمام فهذا تخصصي بالاساس خلاص وحررته الحمد لله شرعيا من ناحيه النصوص والادله آه، بما يعني ل- لا لا يمكن ال- ال- ال- ان احنا نطيل فيه هنا آه، المهم الشاهد حتى لو لو ما كانش كده احنا بنتكلم على الاطفال في جميل.
الشريعه اسمهم اطفال خلاص صحيح آم، طيب كلمة حزاورة يعني ايه حزاورة آه، كلمة حزاورة احنا مش هنجد لها معنى في الشريعة لانها كلمة يعني هي وصف وصف هو معنى في اللغة هو ليها معنى لغوي لما نروح عند العرب كانوا بيطلقوها على ايه آه، الحزورة عندهم هي الرابية الصغيرة خلاص وانا كده في منطقتك انت بقى المفروض ان ايه الحزورة هي الرابية الصغيرة تمام فده اما يعني احنا تلخيصا يعني ل- لكلام علماء اللغة اما ان يكون وصف زماني او وصف جسماني وصف زماني يعني ايه يعني دي مرحلة جوه مرحلة الطفولة زي احنا مثلا في آه.
مصر نقول عيل في كي جي 1 تمام أها يعني يعني عرفنا تضيق الدائرة لأن الأطفال بالضبط.
دائرة كبيرة طفل طفل في الصفوف الاوليه بتقولوا انتوا هنا كده يبقى هو في الغالب التمهيدي في سنه الروضة.
مثلا في سنه الروضة في أقل- التمهيدي بالضبط آه، نقول مثلا طفل شادد نفسه طفل بيتكفأ خلاص فهم العرب ل- يعني كلمه حزاور آه، حزاوره يا جماعه حزاور اللي هو ك- كوصف جسماني يعني فتيه يعني هو- يعني اشداء آه معناها في أواخر مرحلة الطفولة او الوقت اللي هو اشتد فيه عوده آه يقول ولذلك خ- ده بقى يقول انت ست ما سنين.
بتتكلمش على ثلاث سنين ولا اربع سنين يعني ابنك متى يستطيع ان يذهب الى البقاله مثلا يحضر كيلو سكر مش يعني ممكن نقول- عن ثلاث سنين ولا بالضبط، اربع بالضبط.
سنين في الغالب نقول يعني نبدا ستة، من سبعة.
خمس سنين ست سنين سبع سنين بالضبط.
تمام طيب فاحنا بنتكلم على عمر مش قبل خمس كيف سنين.
كانوا يتعلموا في خمس ست تمام.
سنين ما احنا لسه هنقول على الطريقه بس ده السن الثانيه وصف ايه وصف زمان يعني ايه زماني يعني ال... يعني الكثير من علماء اللغه بدا يقول المراحل الطفوله بيسميها مهم.
فيقول مثلا بالغ ماشي آه، او محتلم قبلها كذا قبلها كذا قبلها كذا قبلها كذا ابو اسحاق الطرابلسي خد حوالي ست سبع مراحل وقال في اخرها حزور يعني اوصلوا لما يوازي تقريبا خمس سنين او ست سنين تمام اذا اذا احنا حررنا برضو يعني بما لا داعي للاستفاضه فيه آه ان السن ده كان ما بين ست سنوات وتسع سنوات جميل ما بين ست وتسع سنوات قبل البلوغ المهم أنه في, في المهم ان احنا بنتكلم على الاطفال عشان بس ن- ننهي المساله دي وما حدش ايه يعني يعني جميل.
تبقى واضحه للناس جميل طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن اطفال الاطفال دول بقى تعلموا ازاي قال فتعلمنا الايمان قبل القران واحنا هنا عندنا افتراضات يا ابو عادل الافتراض الاول فتعلمنا الايمان قبل القران عقيدة يعني تعلمنا العقيده شهادة أن لا إله إلا الله وبعدين محمد رسول حفظنا الله.
القران صح بالضبط او تعلمنا الايمان على معناه اللغوي اللي هو الاقبال التصديق صحيح.
اليقين صحيح عندنا احتمال ان يكون الايمان اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقه ان يكون الايمان هو العمل حقوق المعاني تمام ان مهم.
الايمان يكون حقوق الايه المعاني وبعدين تعلمنا القراء اللي هي حقوق الايه المباني المباني م.
طب يعني كلام ده م- نرجح مين تعال الاول تعال الاول نستثني الاحتمال الاول والثاني ازاي لو افترضنا جدلا ان هو كانوا بيتعلموا العقيده الاول تمام واصول الايمان قبل ما يتعلموا يحفظوا قران بالضبط تمام المحتوى اللي كان بيستخدم في تعليمهم كان ايه
من القرآن آيات من القرآن صحيح.
طب الآيات كانوا بيحفظوها ولا بيفهموا معانيها ويعملوا بها؟
معانيها معانيها يبقى إذا إذا إذا لو حتى كانوا بيتعلموا الإيمان اللي هو بمعناه اللي هو الإيمان الشامل الكامل قبل القرآن قبل ما يحفظوا القرآن كانوا بياخدوا آيات وياخدوا معانيها برضه وده هيقول لنفس كلامه جميل ولو كانوا بيتعلموا التصديق والإقبال فبرضه بياخدوا المحتوى التعليمي اللي بيستخدم في في في الحض على القرآن والإقبال عليه والتصديق بيه و- وإن احنا نعظم قدره في القلب برضه آيات من القرآن بناخد معانيها يعني تريد أن تقول أن المعاني هنا كانت قبل المباني بالضبط جميل.
طيب يؤكد الكلام ده تأكيدا صريحا واضحا كلام ابن عمر وده الأثر الثاني رضي الله في فيما عنه.
يتعلق بالأطفال رضي الله عنهما لما قال لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن شرح بقى بس هو قال أحدنا يا دكتور كيف أنت الآن سقته للأطفال أحدنا الواحد منا آه طب كيف سقطوا للأطفال أيوة، لأنه- طيب خلينا نقول عبد الله بن عمر كان عمره كام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
أنا أقول لك في في صحيح البخاري إنه في غزوة أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 14 سنة الله هذه اذا هو عاش طفولته كامله مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مرحله يعني النبي لما توفي كان عمره 21 22 سنه صحيح إذا حسبت.
يبقى اذا الكلام ده صحيح.
يخص تمام كنا مع النبي صلى الله قال لقد عشنا برهه من الدهر واحدنا يؤتى الايمان قبل القران شرح بقى قال فتنزل السوره على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزجرها وما ينبغي ان يقف عنده منها ده معاني ولا مباني معاني كلها معاني كما تتعلمون انتم اليوم السوره من القران أنتم يقصد من بعضهم من يتعلم.
التابعين زي ما انتوا النهارده بتتعلموا الايه القران القراء ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان فيقرا من بين فاتحته الى خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه ينثره نثر الدقل او الدقل وكل حرف منه ينادي انا رسول الله اليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظه يبقى هو بيؤكد ان الايمان قبل القران يعني المعاني قبل المباني الايمان اللي هو الايمان بالايات اللي هو حقوق معانيها والقران اللي هو الاقراء بتاع الايات المباني اه بالضبط يبقى اذا اذا كلام جندب هياخدنا لحاجه مهمه جدا لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا مين اللي علم ابو عادل كنا مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي.
المعلم يبقى النبي كان بيعلم الاطفال تمام كان في حلقات لتعليم الاطفال واضحه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا ولا قال كنتوا كنا يعني احنا مجموعة.
بنتكلم عن مجموعه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاوره فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران يبقى هنا الايمان حقوق المعاني قبل القران اللي هو حقوق الايه المباني الاقراء ثم تعلمنا القران فازددنا به ايه ايمانا شوف بقى يبقى هو قال بعد كده جاء الاقراء يبقى اذا ده هي- هيصب في نفس الخانه انهم تعلموا المعاني والمباني جميل تمام ولما تعلموا المعاني كانت قبل المباني ش- كلام جميل واهم من الباني تمام كما تتعلمون انتم اليوم الايه السورة.
القران يعني هو برضو بيذم المنهج المخالف تمام في نقطه بقى في غايه الاهميه ان هنا جندب بن عبد الله البجلي وضح حاجه مهمه جدا ايه بقى ان النفوس لو هيئت بالايمان هيزداد اقبالها على الاقراء بتاع القران ده اللي حصل بالضبط خدنا بعض الايات والسور خدنا من معانيها آه، آه، رسخنا الايمان في النفوس لما ترسخ الايمان ازداد اقبال الانسان على القران جميل فدخل في الاقراء فلما دخل في الاقراء عاد على ايمانه بالزياده فصارت الدائرة كلها تعود فلما على زاد الإيمان.
ايمانه دخل في الاقراء وهكذا مهم.
انما احنا عايزين نبدا غلط عايزين نبدا بالاقراء الاقراء الاقراء الاقراء ونهمل هذه القضيه الايه الخطيره دكتور معناته لا.
توصلنا توصلنا دكتور نفس الكلام انه معاني معاني ومباني معا معاني قبل الم- المباني معاني علما وعملا لكن طبعا انا لانه عندي بيتكلم هنا ايمان لانه قال ايه تعلمنا الايمان والايمان اللي هو الايه دكتور العمل.
واضح, واضح والشرح واضح وفي تأذن لي اني اخذك سؤال جواب باختصار اتفضل، اتفضل.
لانه انا عندي مجموعه حقيقه من ال- الاشياء التي وردت الى ذهني واتوقع ان المشاهد الكريم ايضا يفكر فيها.
نعم.
اول سؤال دكتور الان القران الذي كان يتنزل والصحابه موجودون لم يكتمل القران بعد كان يتنزل بحسب الاحداث نعم، بحسب نعم.
طيب فممكن انه يكون تنزل الايه فليس عندهم من القران الا قليل فكانوا يحفظونه ثم آه، يتعلم يتعلمون ما فيه من علم وعمل نعم.
أما اليوم وأنت تتكلم من القران القرآن كله تام حاضر موجود وعندنا طفل ما شاء الله لا زال آه، يعني لم يتحمل مسؤوليات كبيرة ولا زال يعني يستطيع أن يحفظ أكثر وذهنه وقاد وفيه ملكة حفظ لماذا تريد اليوم يا دكتور شريف أن تقول للطفل توقف ابدأ لي بالمعاني آه، ثم المباني أو بكلا- بكليهما معا لماذا لا نكون نبدأ مع الطفل في سن الخ- الرابعة حتى أو بعضهم يبدأ مع تعليم أبنائه في الثالثة وتبدأ معه يحفظ القرآن وصل السابع حفظ القرآن أو الثامنة ثم اشتغل عليه بعد ذلك يا دكتور شريف خذوا معاني إلى خمسين سنة خذوا معاني طيب آه، م- مبدئيا آه، عايز بس آه، يعني آه، ارد على نقطه خلينا نرد عليها بنص ماشي في صحيح البخاري عبد الله بن عباس بس خذني بإجازة دكتور تمام يقول توفي رسول الله صلى السلام.
الله عليه وسلم وانا ابن عشر سنين وقد قرات المحكم قيل ما المحكم قال الذي تسمونه المفصل ابن عباس على على حبر ظاهر الأمة على ظاهر هذا النص ان هو لو الرسول توفي وهو ابن عشر سنين احنا بنتكلم عن طفل صحيح داخل مرحلة على الطفولة.
ظاهر هذا النص صحيح طيب هو آه، الحافظ ابن حجر نقل اقوال كثيره لاهل العلم يعني بعضهم يقول ايه هو ربما اراد التجوز يعني قال ايه يعني عاش وانا ابن عشر يعني دخلت في العشر الثانيه وبعضهم قال توفي رسول في تقديم وتاخير قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام وقد جمعت المحكم وانا ابن عشر سنين يعني لما كنت عند عشر سنين جمعت المحكم او جمعت المفصل جميل تمام آه، او هو أنا ما عشر أريد سنين تدخلني في التفاصيل العميقة لا انا هذه مش يا دكتور.
هتكلم على التفاصيل انا عايز اتكلم بس دي مهمه في السن جميل ان احنا امام سن الان اما 10 سنين على الظاهر بالضبط او مثلا على كلام ابن حجر نتكلم عن أنه كان في عشر سنين فعل اه او على كلام ابن حجر ان احنا بنتكلم على عمر تقريبا 13 14 سنه جميل تمام لما الرسول توفي هو بس.
بيقول انا جمعت المحكم اللي هو تسمونه المفصل سؤال واحد زي عبد الله بن عباس بذكائه الوقاد بقدرته على الحفظ بوالد ووالده يعني يرغبون في ذلك بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ببيئه التعليم القراني فيها حاضر جدا هل يتوقع يبقى عمره 13 سنه وكل اللي خلصوا المفصل من قاف للناس او من الحجرات للناس اذا طب بس هذا أثر واحد كيف تبني عليه يا دكتور طب و- تصور معي تصور معي الان هو بدا امتى تع- بم- امتى تعلم القران يبدا امتى يعني مثلا هيبدا من سن كام قول الثالثة ولا الرابعة ممكن سنه يكون- يكون حاضر كده خلينا نقول من سن الخامسه بنتكلم على خمس سنين او ثمان سنين بيتعلم فيهم المفصل بس هذا في صحيح البخاري وانا امامي انموذج صار حبرا للامه الله أكبر صار حبرا للامه ومين ومين اللي هو, هو اتربى على عين مين النبي صلى الله عليه على وسلم عين النبي صلى الله عليه وسلم تربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم فامامي هذا الانموذج فابتداء ان حضرتك تقول لي القران ما كانش نزل لا طبعا طب ما هو في المدينه كان على الاقل نزل 60% من القران حاضر قدام عين دي النقطه الاولى النقطه الثانيه ان حضرتك تقول لي اغتنم صفاء ذهنه في الحفظ بالضبط.
تعال بص على واقعنا النهارده وبص على اللي بيحصل فيه وبص على واقع مجتمع الصحابه طب ما تغتنم صفاء قلبه في الايمان بس العلم في الصغر كالنقش على الحجر ال- آه، صفاء القلب ربما يا دكتور حتى بعض من يحفظ القرآن من الأطفال لا يعلم أن هذا لا يستوعب أن هذا القرآن كلام عايزين الله نقول حاجه مهمه بقى خير الهدي هدي محمد صلى عليه الله عليه وسلم السلام احنا امام هدي واضح هدي قولي وهدي عملي واضح احنا امام الصحابة تعلموا كده امام ابن عباس انموذج حاضر في منتهى القوة امام زيد بن ثابت امام غيره من الصحابة تعلموا كده يعني زيد بن ثابت اتعلم في 11 سنة عمره 11 سنة واول ما بدأ به صور من المفصل لكن يا دكتور أنت أمام طفل عمره خمس سنوات السؤال العريض هل هذا الطفل يتحمل تلك المعاني أن يتفهمها معاني القرآن الكريم آه، يتفهمها وهو ابن خمس آه، خمس ما سنوات تزعلش مني في مشكلة كبيرة جدا ان كثير منا يتكلم على ما يعلم ما لا يعلم ازاي يعني انا النهاردة ما اقدرش اتكلم عن هذا الهاتف الا لما اكون عذرا انا اعلم ما يتعلق به جيدا انا بقول لحضرتك كطبيب اطفال 90% من القدرات العقلية للطفل تكتمل عند خمس سنوات 90 هذا كلام خطير 90% من القدرات تكتمل عند عند خمس سنوات انا عايز اقول لحضرتك ان قدراته العقلية بتبقى بكر اكثر من الكبار القصة كلها والناس اللي علمت اطفال وانا علمت اطفال واعرف ذلك جيدا الطفل مش الفكرة كلها في انه ما بيفهمش لا الطريقة اللي تفهمه بيها طريقة ادخال المعلومة انما هو مش ما بيفهمش اللي بيفهم كويس جدا جدا جدا الطفل ابنك ابنك يا ابو عادل لما تيجي تقول له النهارده مثلا مثلا ان يا ابني الكفر بالله وحش تعرف تفهمه عن ايه الكفر بالله
اه طبعا تقدر تقولها له اقول له الان من مش لازم خلقك تقول له بقى تعريف تثبت- الكفر لا لا تثبت تثبت اولا تجعله يحب الله عز وجل انه هو الذي خلقك انا اقصد ترخص- تقدر تفهمه ترسخ المعلومه فيه.
دي تقدر تفهمها له طبعا تقدر تفهمه معلومه ان ربنا رحيم ان ربنا كريم طبعا تقدر تفهمه معلومه ان في بس حاجات طبعا اسمها صلاة.
ب- بقصص ب المهم ان هو آه، شواهد.
ي- يفهم ولا ما يفهمش لا لا يفهم يفهم فاللي بيتكلم في كده هو بينازع في شيء مش حقيقي هو ما جربوش اصلا أنت هو امامه كنز مخبوء هو ما تريد ان جربوش تقول لي انه كان الحلقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابه الكرام ابن عباس وغير ابن عباس كانت تدور انه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذه الطريقه ربما يستغرق وقت طويل في تعليم معنى واحد أيوة محبة- طبعاً.
محبه الله عز وجل ما احنا لسه احنا لكن- قايلين تاسيس اسس ايمانه اسس ايمانه وبعد ما تؤسس ايمانه بعد كده انتقل لما تشاء انا عايز اقول لحضرتك على جريء يعني انا صراحه مد- يعني اتمنى ان الكلمه يعني لا تستبشعها ولا يستبشعها الساده المشاهدون آه كلمه آه جريمه انا بتكلم عن جريمه بتحصل في حق الاطفال ما هي الجريمة
احنا اطفالنا نفسيا نفسيا هم عندهم استعداد غير عادي للايمان بالغيب قبل عشر سنوات مهم.
يعني ابنك بيصدق حاجات كتيره مش شايفها يعني ممكن يصدق ان في سندباد بحري يصدق ان اليوم في يصدقوا مصباح على الخرافات الدين.
الموجودة في آه، أفلام الكرتون وبيصدق و- بالظبط بيصدق الكلام ده ولا لا أي نعم بيصدق وبالعكس ممكن بيعيش معاه وبيرسمه وبي... تمام كده طيب انا اسالك سؤال اركان الايمان السته كم بالمئة منها غيب
كلها تقريبا تقريبا كله.
99% من الايمان غيب صحيح احنا ما شفناش سيدنا ابراهيم ما شفناش يعني ما شفناش جبريل ما شفناش ميكائيل ما شفناش بالضبط.
الملائكه صح بالضبط طيب يبقى 90 بال... تس- 98% منها غيب الفترة دي فرصة ذهبية لأنه يؤمن بالغيب أوه كلام خطير ويستقر الإيمان بالغيب في قلبه ويواطئ ما هو عليه من الفطرة السليمة لأن كلنا إيماننا عبارة عن شقين إيمان فطري وإيمان مكتسب تمام فالإيمان الفطري حاضر عنده وإنت هتزكي الإيمان الفطري بالإيمان المكتسب ده فدي فرصة ذهبية للإيمان بالغيب خد المفاجأة بقى عند عشر سنوات بيبدأ الطفل يخش في مرحلة شك بيبدأ كل حاجة لازم يفكر فيها من تاني ويعيد يعني النبش فيها تاني في فكره مهم.
فاصبح مش زي الاول ولذلك كثير من الاباء والامهات بيقول لك بقى متمرد مش بيسمع الكلام وخصوصا على ما قبل البلوغ ومرحله البلوغ بيبدا يبقى كل حاجه بيفكر طب اقنعني طب جايبها منين وليه؟
طب وليه دايما ومين يسأل قال ان السبب.
كذا وعشان ايه الاول كان طب بيسال هذه حالة طبيعية يعني؟
حاله طبيعيه جدا ان هو بيخش في مرحله شك بيبدا يشك في كل حاجه ومش سهل يسلم ليك بيعمل ايه احيانا بيوهمك ان هو ايه ان هو اقتنع ويسكت بينما هي لا زال في نفس شك اه طيب ما علاقة هذا بالإيمان؟
علاقه ده بايه انه لما يكون عنده ايمان راسخ في قلبه لما يجي يشك الكلام ده راش- راسخ في قلبه اصلا أها مش فسيعيد راسخ في إلى- قلبه بس عاشه انه دعا ربنا وربنا اجابه فعرف ان في رب انه عاشه اصلا فلذلك ايه اللي بيحصل بقى بس تقول دعا دعا الله فأجابه أنت تتكلم الآن عن عبادات الطفل ده انعكاس الايمان ده هو ده انعكاس الايمان ده انعكاس ال- ما هو بص يا ابو عادل كل الايمان كل اركان الايمان دي بتنعكس في صوره نسك مهم.
انت في الصلاه اركان الايمان اغلبها بينعكس اصلا يعني كل اركان الايمان بتنعكس في صلواتنا في ذكرنا لله في قراءتنا على العب- للقران على العبوديات عموما بالضبط أو العبادات.
ولذلك انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا تعال بص بقى بعد 10 سنين ايه اللي بيحصل في واقعنا ان احنا بنضيع الفرصه الذهبيه ونيجي بعد 10 سنين نقول ايه نحاول نعمل.
نعلمه الايمان وده مش اصلا ال- يعني هو مش كان وقته كان السن المناسب جدا جدا جدا انا ما بقولش ما نعلمش نعلم بس كان السن المناسب جدا جدا في هذه المرحله ولذلك بابي وامي صلى الله عليه وسلم عليه السلام.
الصحابه قالوا تعلمنا الايمان ما قالوش تعلمنا العمل بس لا ده قالوا تعلمنا العمل مع الدافعيه مع الاقبال لما تبص على المحتوى التعليمي اللي تم استخدامه يا ابو عادل احنا شفنا ان المحتوى التعليمي اللي تم استخدامه كان ايه الفاتحه ايه الكرسي خواتيم البقره المعوذات الثلاث الكافرون ده دي حاجه احنا بنسميها السبع العظام بنبدا بها مع الطفل لو بصيت على المحتوى ده في كل اركان الايمان اذا استقر هذا الايمان في قلب الطفل استقر قلبيا واستقر واستقر في حياته قوليا واستقر عمليا تعالى بعد كده بقى في مرحله الشك مش هيحصل مشكله لان جميل. بس كل قصدك قصدك إذا إذا تعلمهم علما معاني ومباني طبعاً.
سبع العظام انا أنا اللي اقصده اللي اقصده ايه ان انت دلوقتي في مرحله ذهبيه كانت موجوده انت عملت فيها ايه انت اهدرتها جميل ودخلت في دكتور، مرحله باقي عندي سؤال وباقي معي دقيقة آه، ودي تجيب عليه إيجاز الكلام اللي تفضلت فيه جميل الآن باقي سؤال مهم ما وردنا أن الصحابة الكرام والتابعين والفضلاء من السلف والخلف أنهم حفظوا القرآن في سن مبكرة وتقرأ في سير, سير أعلام النبلاء وأتم القرآن في عمر أربع سنوات خمس سنوات ماذا تقول فيه؟ معك عشرين ثانية دكتور لا 20 ثانيه مش تنفع خلص الام الشاهد ببساطه اولا الصحابه ما وردش عنهم الكلام ده يعني الصحابه بالعكس اللي ورد عنهم التمهل لا التعجل مهم.
واحنا لسه قلنا كلام ابن عمر في في حلقات ماضيه وكلام ابن عباس وغيره الكلام ده ربما كان في بعض العلماء طب ده كان ايه عباره عن ايه هذه قدرات خاصه يعني انا النهارده لو ابني بيحفظ بلا عبء وبلا اي شيء ومفيش مشكله عادي يحفظ زي واحد مثلا ابنه بيدرس وعنده مهاره في الكاراتيه ابنه بيدرس وعنده معنى مهاره في هذا الكاراتيه.
لا يعني أنه لم يكن يحفظ ولذلك معاني اسال ومباني.
السؤال لما تقول لي ان الحلقه اللي كان بيتعلم فيها سيدنا الامام احمد بن حنبل ماشي هو حفظ فيها في تسع سنوات طب الحلقه دي هل كلهم حفظوا في نفس السن لا مهم.
هل كلهم كذا هذه حالات خاصة قدرات خاصة معناه لا نستطيع أن نثبت أنه حفظ القرآن بدون فهم معاني الميزان الصحابة مهم. جميل.
الميزان وم- ومن ومن ومن يقول انه كان حفظه وهو مش فاهم يعني لو افترضنا جدا انك قلت لي ان هو حفظ عند تسع سنوات وده حاصل فعلا مين قال انه ما كانش فاهم معانيه اما شيخ الاسلام ابن تيميه عمره 12 سنه إيه، ناظر يهوديا فاسلم جميل دكتور بهذه الإجابة حقيقة أنت كفيت ووفيت وبينت أشياء حقيقة مهمة وخطيرة كل الشكر والتقدير لك دكتور شريف طه يونس السلام عليكم.
على ما قدمت به في هذه الحلقة جزاكم الله خيرا احسن الله لك حبيبي وإليكم شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين أن كنتم معنا في هذه الحلقة من مع القرآن تحدثنا عن الأطفال والقرآن تحدثنا عن واقعنا ثم ما ينبغي أن نكون عليه من خلال واقع الصحابة وتعليم المعلم الأول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام يأتي في الختام آه، على رأس تلك الأمور الإيمان قبل القرآن كما ذكر ضيفي وأيضا لا آه، آه، يعني لا نستهين بعقلية الطفل ونستحضر أن 90% كما قال ضيفي من القدرات عند الطفل آه، تستكمل في سن خمس سنوات لنعيد ونراجع آه، موقفنا مع الأطفال وموقفنا مع الأطفال والقرآن حتى نستفيد من جيل ينشأ في رحاب آه، القرآن ويعيش القرآن سلوكا وعملا وفي مسيرته الحياتية كاملة أعزائي المشاهدين انتهت حلقة مع القرآن في الرسالة اليوم إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ابقوا في حفظ الله ورعايته استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته